فليحفظ كل أنجالا جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم استشارات تربوية استمع فيها إلى استشارات حضراتكم وتساؤلاتكم حول تربية الأبناء سواء كانوا أطفال أو مراهقين أو أيا كانت المشكلات النفسية ولكن الحقيقة أن يعني كلمة حق ورسائل سريعة في هذا الوقت لابد يعني أن نكون مشاركين في هذه الوقائع التي تحدث في مصرنا الحبيبة ولا ينبغي بحل من الأحوال أن ننفصل عن الواقع ولكن علم النفس حتى في أمريكا والدول المتقدمة لابد أن يكون له تداخل مع الواقع وربما يغير الواقع ويصنع الواقع ونحن نرى أن اللعب على العقول وتزييف الحقائق وتغيير يعني الأفكار للناس يعني يعمل ليل نهار فلابد من رد يعني الناس إلى عقولهم ولابد من التوعية من الناحية النفسية لأنني أرى كمتخصص في علم النفس أن التزييف وتزييف العقول وتغيير الحقائق وتغييب الناس وتنميلهم وتخديرهم بالأفكار المسمومة أصبح وجزء لا يتجزأ من ذلك الإعلام المضلل ليل نهار فلابد حقيقة قبل أن أستمع إلى استشارات حضراتكم من رسائل سريعة يعني للمشاركة حقيقة رسالة الأولى إلى رأس هذه الدولة رسالتي إلى يعني الدكتور مرسي الرئيس الشرعي المنتخب الرئيس الطيب المهندس الأستاذ الدكتور العالم السياسي المحنك حامل القرآن المرب الفاضل الصابر المحتسب القوي الذي يملك نفسه عند الغضب والله أشعر بك أشعر بسيادتكم أعرف أنكم تحملتم ما لا تتحمله الجبال الرواسي كان الله في عونك سيادة الرئيس وكان الله في عون كل من يعاونك يعني أشهد الله أني أحبك في الله ويحبك الشعب الطيب ويحبك الشعب الطيب سر على بركة الله نحن معك باقي لسيادتكم سبع سنوات في الحكم إن شاء الله باقي لكم إن شاء الله سبع سنوات بإذن الله اختارك الله لها فأعنت عليها فأعنت عليها و... و... ولسه لم يعني تعن عليها الآن أو مستقبلا ولكن أعنت أعنت بلغة الماضي أي أن الله أعانك عليها والحقيقة سوف نرى نصر الله قريبا كل يوم وما يعني المحن إلا وتحمل في طياتها المنح والبلايا تقدم لنا العطايا في هذه الأيام الرسالة الثانية وهي رسائل سريعة إلى المعارضة هناك معارضة شريفة قوة لهذا البلد قوة تنتقد لتبني أهلا بهم أشد على أيديهم بارك الله لكم هي قوة تصحح المسار قوة تعطي حلول إيجابية بتفكير إيجابي تريد أن تبني تصنع تبتكر تصحح مسار تقوم أواجاج لكي تبني وكلنا ذلك الرجل وقال سيدنا عمر بن الخطاب رحم الله امرئ أهدى أهدى إلي عيوبي أهدى إلي عيوبي عندما تقدم الهدية يعني تقدم العيب فتقدمه كأنه هدية وتقبلها منك يعني الآخر بكل يعني رحابة صدر ولكن هناك معارضة وربما كثرت العام الماضي الحقيقة معارضة أغلبها لم يقدم حلول أو أفكار أو مشاريع على الإطلاق لن أقول, أقول أفكار إيجابية أو مشاريع بناءة أو مشروع يعني كان نص نص لم يقدموا الحقيقة أي مشاريع على الإطلاق كان نفسي الناس تطلع وتقول أفكار بناءة تعتمدها الدولة ولكن للحقيقة أن أغلب الإعلام لو لم يخرج علينا هذا العام والله ما نقصنا أي شيء بالعكس لاستقرت الأمور واستقرت يعني الحالة النفسية والحالة الاقتصادية والبورصة وغير ذلك يعني الإعلام الإعلام خلال الفترة اللي فاتت كان ينقد ليهدم الحقيقة وجاءت جبهة الخراب بالخراب والعنف و24 مليونية خلال العام الماضي كلها فاشلة كانت معطلة للإنتاج لأن في باطنها حقد وحسد والدكتور مرسي راح يعني يعني يعني أكرمه الله بطيبته المعهودة التي لمسناها خلال هذا العام وكرمه ناداهم أكثر من مرة الحوار ومرات ومرات ولكنهم لم يستجيبوا إطلاقا إطلاقا وأكرمهم أكرمهم عجبت حينما سمعت قول الشاعر الحقيقة يعني إن أنت أكرمت اللئيمة تمردا رسالتي إلى تمردا إلى تمرد شكرا لكم غريبة رسالتي إلى تمرد شكرا لكم أو والله شكرا أنا بقولها من كل قلبي لقد وحدتم المصريين لقد وحدتم الصف الإسلامي حقيقة إذا أردت أن تجعل يعني أن توحد العالم فاجعل له عدوا واحدا آه والله لو البيت كله بيتخانق وجي واحد من بره البيت كله هيجتمع حقيقي وحدتوا المصريين فشكرا ليكم الحقيقة منكم ناس طيبة ولكن يعني وانا يعني الحقيقة امهات واباء بيجوا يعيطوا ويقولوا والله اولادنا طيبين ولكن يعني غرروا بيهم وفي البعض غرغروا بيهم حقيقي يعني يعني بالفلوس مرة بالكلام المعسول مرة بتزييف الوعي مرة وكلهم مراهقين في سن من 15 ل 18 مرحلة المراهقة المتوسطة مرحلة الانفعالات وعدم التفكير العقلاني وعدم التفكير المنطقي ويعني ربنا يرحم هؤلاء الاباء يعني والامهات الحقيقه ويربط على قلوبهم لان انا معاهم والله وحاسس بيهم ان اولادهم اتخطفوا منهم كده بهذا الشكل في هذا الفكر وفي هذا الاتجاه يعني علشان كده انا عارف ان في اولاد طيبين وفي شباب طيب ولكنه الحقيقه مضحوك عليه ومتغرر بيه يعني ولذلك يعني هل التغيير في التغيير هيكون بالعنف طلعوا كلمه كانت جميله جدا بيقول لك اللي يتجوز شرعي ما يطلقش عرفي حقيقي يعني عايز تغير في قدامك الصندوق ودي آلية خلاص معروفة وإن كان يعني كان البعض يرفضها ولكن ارتضينا بيها ولكن لو الصندوق ما جاتش في صالحهم يرفضوا الصندوق كنا بنعملها واحنا أطفال صغيرين لما كنا نلعب يا ألعب يا لخبط الحقيقة بس كنا صغيرين هل الكبار يعني بيفكروا زي ما كنا ولا هم كبار ولا صغير مش عارف دي كنا نعملها واحنا أطفال يا ألعب يا إما نصيحتي لتمرد في السر في السر نصيحة مخلصة نصيحتي لتمرد وحملة تمرد في السر ونصيحة مخلصة وريت ما تقولوش لحد الكلام ده سر بيني وبينكم يعني عايزين تخلعوا الدكتور مرسي وعايزين تنتصروا على الإخوان والسلفيين وتاخدوا الحكم اه والله نصيحة نصيحة خالصة بجد يعني تمام عايزكم في خطة سرية خلطة سرية عجيبة صحيح عايزين ده الحل الوحيد بيكم والله عايزين فعلا تخلعوا الدكتور مرسي وتنتصروا انا هقول لكم على فكرة عايزكم لمدة 40 يوم تصلوا الخمس صلوات في المسجد عايزكم لمدة 40 يوم تقلعوا عن التدخين واي حاجة تانية بتاخدوها عايزكم لمدة 40 يوم تحاولوا البنات بتوعكم تحجبوهم كلهم عايزكم لمدة 40 يوم تحاولوا انكم تمنعوا الاختلاط تماما يعني عايزكم لمدة 40 يوم ما تسمعوش اغاني تماما اعملوا الخلطة السرية دي لمدة 40 يوم صدقوني وقتها هتبقوا انتم جند الله هينصركم أكتر ما هينصر الإخوان والسلفيين لأن ربنا قال إن جندنا لهم الغالبون إن جندنا لهم الغالبون هتبقوا أنتم بالطريقة دي سبقتوا فربنا هيكون معاكم أكتر يعني طيب هاخد فاصل وأرجع لحضراتكم
أوصيكم ونفسي بكثرة السجود لله عز وجل
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة إعلام الإنارة لا الإثارة تكامل لا تآكل إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها الوطن في محنة والدم المصري حرام أخطر مواجهات الأسبوع بين باسل عادل ويسري حماد حول التمرد سنستمر في المظاهرات حتى سقوط الرئيس المعارضة تحاول جر الجيش إلى السياسة إسرائيل تعلن الحرب المعنوية على مصر الرحمة تكشف السر في تصريحات الوزير الاحتياطي الاستراتيجي للوقود لا علاقة له بالأزمة الحالية حاليا بالأسود حاليا بالأسواق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية استقبل فيها استشارات حضراتكم التربوية ولكن هذه الرسائل كانت سريعة ويعني منها الإعلاميين محتاجين كلنا نتقي الله محتاجين كلنا نسير على النهج محتاجين كلنا نحب بلدنا اللي يحب بلده يبنيها والحقيقة أن يعني أنا كراجل بتاع المنافس الحقيقة محتاج أن أنا أركز على بناء النفوس وبناء العقول فبالتالي محتاجين كلنا ننهض بهذا البلد الكريم علشان يعني يعني الناس كلها بره الحقيقة دماغها بقى فيها جزء من التزييف يجي حد واحد صاحبي مصر هنا وبعدين شايل معاه محمول تعبان كده بقول له محمولك الكويس فين يقول لك لا يا عم انا خايف يتسرق مني لان هو كان سامع كلام و الى اخره فاحنا عايزين كلنا الحقيقه نكون ايد واحده عايزين نكون كلنا يعني على قلب رجل واحد لبناء هذا الوطن محتاجين ان احنا يعني نكون معاول بناء لا معاول هدم من الآن محتاجين لو نقدر نقفل صفحات الماضي لأن الشعب المصري شعب طيب جدا جدا حتى لما كنت بتكلم عن البعض اللي هو يعني الناس الطيبة ده من النواحي التربوية يعني بيجي الأب والأم ويبقوا متضايقين جدا إن أولادنا يعني اتخطفوا مننا في أفكار سلبية وأفكار يعني آه، غاية في يعني التمرد وما شابه وبالتالي يعني الحقيقة محتاجين أفكار إيجابية وبناءة وهنقدم إن شاء الله ويعني آه، مشاريع ف- فكرية و- وتربوية في آه، آه، تخصصي يعني فكرة مثلا ان احنا عندنا 9 مليون متعاطي مواد مخدرة هم بؤرة للإجرام وبؤرة للبلطجة وبؤرة للجريمة وبالتالي من الحلول من الحلول وان شاء الله هيبقى في حلول سيكولوجيه البلطجي وسيكولوجيه المجرم وكيف يعني لا يصل ابني وابنك الى هذا يعني الحد وهذا الوضع علشان تفضل مصرنا يعني امنه مطمئنه الحقيقه انه يعني احد الحاجات محتاجين يعني الدوله تتبنى يعني قضيه الادمان ب- ب- بشكل يعني فعال جدا جدا الحقيقه هناك يعني اعمال مشكوره جدا جدا لصندوق مخافه وعلاج الادمان والتعاطي بمجلس الوزراء وهو بالمجان الحقيقي وليه مستشفيات كتيرة جدا ولكن يعني لما تجد اليومين اللي فاتوا في الإعلام آه، يعني قتل للأبرياء يعني بدم بارد تشعر أن هذا الشخص الحقيقة ما هو إلا مغيب عن الوعي أو متعاطي مواد مخدرة أو مدمن فالمدمن مريض يستوجب العلاج وليس مجرم يستوجب الانتقام آه، منه والعقاب ولكن أرى أن هناك تكون هناك مدينة لتع... يعني لعلاج المخدرات أو للمتعافين يعني من ال- التعاطي يعني مدينة للتعافي مدينة لعلاج ال- المدمنين علشان احنا عندنا مشكلة في الجزئية دي انه الحقيقة سواء سواء كان بشكل آه، نظامي يعني مستشفيات حكومية او مستشفيات مستشفيات خاصة للمدمنين بتبقى فيه مشكلة لان البيت اللي فيه واحد متعاطي او مدمن الحقيقة بيبقى بيت يعني على شرف آه، جرف هاب بيبقى يعني طول الوقت الحقيقة وكأن في قنبلة موقوتة محدش بيبقى آمن بيبقى فيه مشكلة بيبقى فيه آه، سرقات بتحصل بيبقى يعني طول الوقت البيت ما بيبقاش آمن علشان كده في ناس غلابة والأولاد الحقيقة اتخطفوا منهم واتسرقوا منهم في اتجاهات فكرية ربما الفترة اللي فات ما كانش التعليم قد كده ربما ربما ربما علشان كده محتاجين ان احنا الشباب يكون لهم دور فعال ويحسوا بذاتهم ويحسوا بتقدير الذات ويحسوا بالثقة بالنفس وتقبل الذات علشان ما يروحش يغيب فكره ويدغدغ مشاعره وينخرط في اي اعمال اجراميه او اعمال للبلطجه او اعمال للمخدرات علشان يعني تعاطي مخدرات علشان يحس بوجوده ويحس بذاته فاتمنى ان يكون هناك وده مقترح يعني يكون هناك في مدينه كبيره جدا جدا يعني يشارك فيها كل مصر يبقى زي مستشفى السرطان يشارك فيها كل الناس لأنه ده مرض خبيث الحقيقة مش أقل من السرطان لأن السرطان ربما يودي بشخص لكن لما يكون شخص مدمن الحقيقة بيؤثر عليه على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسمي على المستوى المهني على المستوى التعليمي على المستوى يعني التعليمي يبقى جايب مثلا 95% في سنة تانية ثانوي ياخد مخدرات في ثالث ثانوي ويسقط ويأثر على زمايله ويأثر على اخواته ويأثر على اخواته البنات يأخر جوازهم ويأثر على الأخوات الصغيرين يقلدوه ويكون نموذج سيء لأصحابه وللناس اللي موجودة يأثر على يعني المستوى العلمي يؤثر على المستوى العملي يؤثر على المستوى الاجتماعي يؤثر على المستوى الديني للأشخاص وعلى مستوى الأمة بشكل عام على مستوى الأمة بشكل عام علشان كده أنا محتاج يكون في مدينة كبيرة جدا جدا للمدمنين خلاص عندنا مشكلة قلت ان يعني سواء يعني مستشفيات حكومية او خاصة يقول لك لازم بموافقة الشخص المدمن نفسه لازم هو اللي يوافق ويكتب تقرير كتابي كده انا موافق اتعالج انا معاك انه لما يكون عنده الرغبه يبقى عنده 51% من العلاج ولكن مين اللي مريض ويقول لك انا مريض مين اللي بيتعاطى ده هو شايف كده صح جدا لانه كان خجول وخايب وفاش وحاسس دلوقتي ان هو هو كده صح اذا ما ينفعش لابد ان يكون هناك تدخل يعني للدوله بشكل عام علشان نحمي اولادنا من يعني الطامة الكبرى من المخدرات ومن خلالها يعني تولد الجريمة والبلطجة وما شابه لأن مش ممكن أن أعمال العنف دي تنتج عن ناس أسوياء يطلعوا يدخلوا على مسجد ويضربوا ناس وناس محترمة جدا وناس مصلية وخارجة من بيت ربنا يبقى إذن دول أكيد في إدمان وبالتالي الجريمة الكبرى 9 مليون متعاطي مد مخدرة محتاجين إن احنا نعمل مدينة كبيرة جدا لعلاج الإدمان من ناحية النفسية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية الطبية ومن ناحية الدينية من كل النواحي والنجار المدمن يتعلم النجارة والطالب المدمن يكمل تعليمه وكل واحد في مجال تخصصه وكل واحد مطلع مهاراته وفي نفس الوقت يعاد تأهيل هذا الإنسان ويخرج للمجتمع تاني قوة بناءة وليس قوة هدامة السلام عليكم
السلام عليكم.
أخت أم محمود اتفضلي يا فندم
معلش يا دكتور ابني عنده خمس سنوات أيوة
وبيكذب وكتير يعني ممكن آه، يعني يحصل حكايه ما حصلتش أيوة
فدي تعبني انا انا مش عايزه انا نفسي اعلم عن الاسلام واربيه على الاسلام وكده إن شاء الله يا أخت فانا هو تعبانه نفسيا لا يا أختي بصي يعني إحنا عندنا أولا خمس سنين لغاية خمسة إحنا لغاية دلوقتي مفيش حاجة اسمها كذب بالمعنى المتعارف عليه لأنه مفيش كذب ب- آه، مع سبق الإصرار والترصد لأن الكذب عملية عقلية عليا خلاص ومحتاجة أكتر من خمس سنين علشان يبقى هنا عارف الحقيقة ويقلب الحقيقة ولكن هو كذب يعني مرة بيبقى حاجة اسمها يعني طيب خليني أس... يعني أسأل حضرتك بعض الأسئلة وأرد عليك علشان برضو لا أطيل على حضرتك هو دلوقتي اتفضل.
آه، دخل آه، الحضانة
اديله سنتين موديه الحضانه كتير قوي احنا بنقول يا جماعه يفضل نور ان احنا البيت.
ندخل متاخر يعني ما لا حضانه رسميه يعني داخل اولى ابتدائي ولا داخل كي جي 2 لا هو عنده عنده خمس سنوات في شهر 8 بالظبط يعني شهر 8 اللي جاي لسه هيبقى عنده 8 على 5 آه، آه، خمس سنوات طيب جميل جدا جميل جدا طيب آه في الحضانه اخباره ايه شاطر
شاطر شاطر.
شاطر يعني بس انا صراحه تع- يعني مش متابعه معايا كويس تمام بس متابعة هو معايا.
شاطر انا متاكد انه شاطر يعني هو يعني شاطر فكره انه وحفظه بيكذب ده يبقى في شاطر القران جيد جدا اه غريبه يكذب وشاطر هنفسرها دلوقتي يعني تمام بيتضرب يا اختي
كتير تمام كتير بض... يعني شقي شقي متنطط النهار كله اي حاجه في البيت ممكن يجيبها يلعب بيها سواء حاجه مهمه او حاجه مش مهمه هو ترتيبه في اخواته رقم كام
رقم ايه ترتيبه في اخواته الاول ولا الثاني ولا الثالث الاول الأول.
الاول وبينه وبين اخوه التاني
طيب آه... طب خليني بس اجيب اتصال اتصال يا جماعه علشان نبقى منظمين آه يعني هستاذنك ام سما في في دقيقه واحده احنا قلنا ما قبل خمس سنين ما فيش كذب بالمعنى المتعارف عليه هنا بيبقى كذب تخيلي او تز- كذب خيالي بلاش تخيلي عشان فيها لغه لا شعوريه لكن كذب خيالي ما بيفرقش ما بين الواقع وما بين الخيال يعني يذاكر كده ويشوف مثلا صوره تعبان في كتاب ف- فيقول لهم والله ده في تعبان عدى من هنا دلوقتي تحت الكنبه وبالتالي هو ما فرقش ما بين الخيال وما بين الواقع وكذب التباسي هو التبس عليه الواقع بالخيال تمام وبالتالي انا محتاج ان انا يعني آه، آه، أع- يعني قو- قدر المستطاع احاول ان انا آه، يعني ازوق عنده الانتباه والتركيز وهو كده كده لما يعني هيكبر هتلاقيه قل هو انا عارف انه شاطر شاطر ويكذب اه لان خياله واسع ده اللي انا اقصده يعني ذكي فالاطفال لما يكون خيالهم واسع فبيقولوا خيال كتير هو ما يقصدش انه يكذب اللهم الا انه احيانا يبقى في كذب عدواني لما يتضرب في او كذب للانتقام علشان ينتقم من اخوه مثلا فيكذب علشان يعني يشي بيه عند الاب والام علشان يضربوه او احيانا ان هو يعني كذب علشان يهرب من زنقه او من موقف ما فقدر المستطاع يعني نمنع الضرب بالنسبه له لان الضرب عمره ما عالج مشكله الحقيقه لان احنا بنضرب حتى غلط احنا قلنا قبل كده في حلقه لما نيجي حتى لو يعني كنا هنضرب اولا ما فيش علموا اولادكم الصلاه ابناء سبع وضربوهم عليها العشر يعني قبل عشرة لم اجد ضرب الابناء ولكن ان كان فهو شيء بسيط جدا جدا ولكن ضرب على الايد لمجرد ان الولد يعرف ان انا هنا هو غلطان اوصل له الرساله واقول ما اضربش وانا ساكت يعني اقول انك انت غلطان في كذا والصح المفترض يبقى كذا والمفترض ان احنا لينا دور في ان احنا نوضح للولد الحقائق يعني ما نكونش احنا بنكذب عليه او شوف الام بتكذب على الاب او مثلا شوف الام بتقول والله ده الاب مش موجود وهو نايم جوه مثلا يبقى هنا في كذب تقليدي يعني لكن ككذب يعني متعارف عليه من يعني الكذب المعروف للكبار اللي هو مع سبق الاصرار والترصد واللي يحاسب عليه لا لغايه دلوقتي مجرد خيال فما نقلقش يا ام محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور الله يكرمك ام سلمى الحمد لله والحمد معذره اتاخرت على حضرتك اتفضلي يا اختي عشان ما افصلش عليك قولي سؤالك كله على بعض احنا بس عايزين من حضرتك ال- ان شاء الله في نهايه الحلقه تدعي دعاء واحنا كلنا نامن ربنا يحفظ مصر يا رب ان شاء الله يا اختي ان آه، شاء الله بعدين يسلم حضرتك انا مصر عندي ابني عنده سنتين ونص ايوه آه، عصبي جدا و- وبيتنافس مع اخته الاكبر منه اه يعني مش عايزه تاكل حاجه مش عايزه تمسك حاجه مش عايزه اي شيء يعني حتى لو في الاكل حتى لو هي معاه حاجه وهو معاه زيها عايز ياخد اللي في ايديها هي وهي كده يعيط وهي وتعصب و- وي- وبيعمل مشكله جامده جدا بيني يعني طيب أو- ايه اللي حضرتك عملتيه علشان تقللي من يعني المشكله دي لغايه دلوقتي والله انا اوقات ب- بقول له لا هي هتاخد وبخليه بيفضل يعيط ساعات بسيبه واوقات والده بيقول لا آه خلاص انت كبيره طب اديله الحاجه او كده يعني احنا بنتنافس في الحته دي واقول هي كبيره وعاقله و... وتديله وانا بقول له لا هو هيصمم على كده وهيفضل طول عمره هياخد الحاجه اللي مش في ايده
مهم. تمام هو كده ترتيبه الثاني هو لا، واخته هو بس الثالث هو الثالث اه طب إخو- هو اتنين ونص الاكبر منه كام سنه عندها ستة ونص والاكبر والاكبر عندها تسعة حضرتك آه، بتشتغلي لا حضرتك عصبيه احيانا
العلاقه الزوجيه اخبارها ايه الحمد لله بخير الحمد لله بتضربوه اه
آه، ايه تاني اللي بيعمله هي اللي هي كده بس هو شقي حركاته كتير عنده حركة كده وهو ذكي ما شاء الله عليه جدا مهم. تمام تمام بس ده يعني اخته الكبيرة خالص ما بيعملش معاها الحركات دي بيعمل بس مع اخته مع الصغيره الصغيرة بس طب هل الصغيره ربما يعني بتضربه او في بينهم آه، لا بالعكس لا هو اللي بيضربها على طول ويبقى مخربشها لو عايز حاجة وهي مش عايزة تديله بي بي بينكسها على طول يعني لو هي قاعدة في حالها كده تلاقيه آه، نكسها بحاجة لازم واضح انه بيحبها اكتر هو بيحبها وهي حنينة عليه جدا اكيد اكيد اكيد طيب ه- هجا- هجاوب حضرتك يا اخت مثلا شكرا ربنا يكرمك يا دكتور الله يكرمك شرفتيني هو الحقيقه اتنين ونص بتبقى غريزه الملكيه عاليه جدا جدا فالاطفال بيبقوا عايزين كل حاجه فدايما بقول ان هو يقول ان كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الاخرين حاجاتي وبالتالي هو بينه وبين اخته على طول دايما مع انه الس- الفرق كبير يعني الا ان هو واضح ان هو ما شاء الله عمره العقلي اعلى من عمره الزمني فبالتالي يعني الشجار اللي موجود بينه وبين اخته الا الكبير قدر المستطاع محتاجين من اخته ندربها على انها تتسامح معاه يعني هي عدت الستة يعني من اتنين لستة بيبقى غريزة الملكية عند الأطفال عالية جدا جدا فطالما عدت الستة شوية هنقدر نتواصل ونتفاهم معاها في إنها تتسامح معاه مش هنتكلم عن إيثار لأنه الحقيقة الطفل دلوقتي مش هيعرف معنى الإيثار برضه لسه محتاج نمو عقلي وفترة أعلى علشان يفكر بالمفاهيم وتفكير تجريدي مش تفكير يعني عياني محسوس ملموس ولكن هنحاول قدر المستطاع إنه في أشياء يعني لو هو مثلا انا جايب له آه، آه، تفاحه وهي تفاحه فالمفترض ان هو مثلا آه، كل تفاحه ويروح لها اطلاقا آه، في آه، لعبه ولعبه مثلا فالمفترض انه يعني هو معاها اللعبه بتاعته وكسرها ما ينفعش يروح للعبه الثانيه يعني انا عايز اقول ان هي ممكن تديله حاجه هي اللي ممكن تديله حاجه ولكن البنت برضه ما عندها غريزه ملكيه ما هو في الانا موجوده يعني هي بتحب نفسها برضه تمام وبالتالي انا اقصد الاتي ان احنا نبقى حازمين وحاسمين بمعنى ان في حاجات آه، آه، ما- ما- يعني لو هو كل مره آه، خد حاجتها وحاجته هيتدرب على كده على طول ومش هنقدر نمنعه لانه هيعتبر ان ده الاصل في الموضوع وان ده طبيعي جدا جدا هيبقى فيه معروف ان دي حاجتي وحاجتك ند- ندربه على الملكيه بس هو هو لسه صغير على الكلام ده شويه ولكن اهو في اطار التدريب في اطار التدريب ان دي حاجتي ودي حاجتك دي بتاعتي ودي بتاعتك بهذا الشكل علشان يبدا يعرف ان في حاجات ليه وحاجات لاخته عشان ما يبقاش كل حاجه يبقى في ايد اخته هيحاول ياخدها آه، منها يعني لكن لما يكون في آه، يعني حاول يكون في لعبه مشتركه بينهم هما الاثنين لعبه مشتركه زي مثلا تليفون بسماعتين او اي لعبه مشتركه في العاب زي مثلا Connect Four من ناحيه ومن ناحيه في العاب كتيره جدا مشتركه يعني لازم يكون حد معاه يلعب معاه فما ينفعش ان هو يلعب آه، لوحده فبالتالي لازم يجيب اخته علشان تقعد تلعب معاه وبالتالي لو ما لعبتش هو محتاج انها تقعد معاه فبالتالي يبقى مؤدب معاها علشان تقعد معاه وبالتالي يحس بوجودها معاه لما طفل يكون يعني بينكش طفل تاني وفي نفس الوقت في يبقى يعني آه، حاجه من الاثنين يا اما الطفل الكبير بيغيظه جدا جدا تمام وبيضربه فالصغير بيعمل ده جزء من العناد جزء من ال ال ال ال يعني العقاب ليه وجزء من العدوان المضاد ليه يا اما ان الشخص ده بيحبه واحيانا يغفل عنه ويلعب مع اختها الكبيره ست سنين ونص تلعب مع الثمانيه ونص فتسيبه فيروح يقول لها انت كنت معايا ايه اللي وداك الناحيه الثانيه فبالتالي هو غيور فبالتالي بيبقى عايز يخليها مع ان الكبير المفروض ست طبيعي ان هي اللي تغير بس هي عدت خلاص الحمد لله المرحله كان فرض الكبير دايما قبل سن ستة لو خمسة يغير من سن سنه وسنتين بهذا ال- الشكل علشان كده نبقى يبقى في حسم معاه ما ينفعش ان احنا يعني آه، نديله كل حاجه ما ينفعش ان هندلله تدليل زياده على اعتبار انه آه، آه، هو ولد وهم آه، اختين فاحنا شايفينه بقى ايه الولد بقى جالنا فنقعد ندلله ونفضله على البنات او يحسوا هم ان هو واخد حاجات اكتر او او الاب يفضله او لا كل الكلام ده نبقى واعيين تماما لا شعوريا وشعوريا نبقى واعيين بيه ان احنا ما نفضلش الولد على ال- البنات وفي نفس الوقت ما ينفعش ان هو برضه يتضرب علشان حاجه زي كده نبطل احنا العصبيه معاه لان احنا لما هنيجي نضربه هيتعلم ان دي الطريقه المتبعه للتعامل مع الناس فبالتالي هنقل ضربنا ليه لاخته بهذا الشكل. ل- الاخ ابو بكر السلام عليكم. السلام عليكم. تمام آه، العلاقه بين ال- الاخوات آه، محتاجه تدار بشكل جيد انا معلش يمكن الفتره اللي فاتت اشتغلت عن حضراتكم باكتر من حاجه وبدانا في آه، يعني آه، سلسله حلقات عن كيف تسعد ابنائك واتكلمنا في 20 طريقه في الحلقات ارجعوا لها يعني على موقع قناه الرحمه وعلى موقعه وعلى صفحه الفيس آه، كيف تسعد ابنائك هنتكلم ان شاء الله بعد كده هنكمل 100 طريقه ازاي ان احنا نسعد ابنائنا ودي التربيه الايجابيه يعني احنا لما نيجي نعمل حاجات ايجابيه هنمنع اي سلوك سلبي بدل ما نقعد نقول نعاقب ازاي ونعالج السلوك السلبي ازاي محتاجين نعمل ايه علشان نقلل السلوكيات السلبيه وعلشان نقلل اخطاء الابناء من البدايه يعني يعني ده اللي احنا المنهج اللي احنا عايزين نعمله ده التربيه الايجابيه السلام عليكم الاخت أمة الله اتفضلي يا فندم
لو سمحت يا دكتور انا كنت اعرف بس عايز اعرف الفرق ما بين ال- المدرسه الخاصه والمدرسه العاديه على اني انا هقدم ل- لاولادي مهم.
فحصل آه، م- مشاكل فالناس تقول لي المدرسه الحكوميه هي الاحسن وناس تقول لي المدرسه الخاصه هي الاحسن ف فالواحد م- مش عارف ياخد قرار فانا عايزه اتعلم ازاي ان انا اخد القرار الخاصه اللي هي عربي برضه اه الخاصة اللي هي عربي بس زيادة في المواد اللي هي آه، في المواد يعني الأخلاق والقرآن فأنا مش عارفة والحكومة فمش عارفة مين الأحسن ومين طب الأفضل آه، خلينا برضه ناخد المساله عشان نع- نع- نعرف بشكل عام الولد عنده كام سنه
الولد آه، عنده خمس سنين و- ومثلا وسبعة أشهر كويس.
يعني من صغار السن يعني هو كده اخد آه، كي جي 1 وكي جي 2 ولا لسه اه لا خدهم خدهم كي جي 1 وكي جي 2 اه طب ما هو طبيعي هو في مدرسة يعني الحضانة اللي كان فيها ما هو المفترض بيستمر في نفس المدرسة ولا ايه
ما ما هو عندنا في البيت بقى ان هم عايزين يطلعوه بعد ما خدنا قرار اللي هم اللي ده إحنا ده في مثلاً الخاص عايزين.
تقصدي ان هو كان آه.
ماشي في الخاص يعني اه هي ما كانتش خاصة أو هي هي حضانة آه، زي الخاص بس هي مش خاص بس رسمية يعني- المفروض يعني آه، أيوة اه هي رسمية اه يعني هي- المف... اه هي رسمية وبعدين دلوقتي المدرسة اللي اتعملت تبع ال- تبع الحضانة يعني دلوقتي اتعمل لها ايه مدرسة انما الاول ما كانش ان هي لها م- مدرسة فهم سايبين يعني ايه تبع الحرية اما نطلعه من الحضانة وندخله اي مدرسة احنا عايزينها اما لو احنا حابين المدرسة فندخله المدرسة طب اللي هو اللي هو- اللي هو فيها دلوقتي دي المدرسه الخاصه
لا هو لسه ما قدمنالوش احنا قدمنا له في ال- في المدرسه مثلا آه، الحكومه قالوا ده هو في صغار السن مش هيقبل عشان من هيقبل.
صغار السن اه ليه كبار سن عنده كام يعني ده هو خمسة سبع شهور يعني على شهر آه، عشر اللي جاي فاضل ثلاث شهور على أول عشرة هيبقى عنده خمسة وعشرة يعني لو من آه.
أربعة لخمسة من خمسة لستة يعني مم.
لسه هيبقى ست سنين يبقى لسه كمان فاضل له شهرين كمان على أولى ابتدائي ليه كبار لا.
انتوا هتدخلوه من أول أولى حضانة تانية حضانة كي جي 1 وكي جي 2 ولا هيدخل على أولى ابتدائي على طول
لا هو دلوقتي احنا مقدمينه في المدرسه فبيقول لنا انت هو صغار السن هو مواليد آه، آه، عش- 11 12 أيوه يعني هو المفترض هم مش قابلينه في سنة إيه أولى ابتدائي ولا كي جي 1 وكي جي اه آه، 2 مش قبل لا مش قابلين اولى ابتدائي اه مش قابلين اولى ابتدائي انا مش- مش فاهمها بالرغم ان هو كده يعتبر لو خمسة وسبعة على اول عشرة هيبقى خمسة وعشرة والمفترض ان هم آه.
يقبلوا مثلا من ستة ما فيهاش مشكلة على الاطلاق لو KG 1 من اربعة الى خمسة KG 1 لا، ومن ما- خمسة الى ما- ستة KG 2 فالمفترض انه يدخل آه.
على اول عشرة اولى ابتدائي على ستة ده على الاقل يعني لانه ده انا ضده وعايزين اكبر من كده لكن ما فيش مشكلة طب نروح نشوف التجريبي كده بياخد من كام خمسة وثمانية آه.
KG 1 يبقى خمسة و- وتسعة آه، KG آه، 2 ما- يبقى يبقى ستة وتسعة مش ستة آه.
يعني فرق آه، كبير ساعتين جدا يعني أو- سبعة وي سبعة وي كمان آه.
سبعة ونص مثلا آه.
هو لسه خمسة وعشر شهور من سبعة ونص فرق آه.
كبير طيب يعني على كل عندكم آه، استطاعة للمدرسة الخاصة استطاعة مادية اه عندنا الحمد لله طيب تمام خلاص اجيب حضرتك ان شاء الله اجيب حضرتك ان شاء الله اول حقيقه يعني ال- ال- السؤال بسيط جدا ما فيش لو انا هتكلم عن ازهر ولا عن لغات ولا عن انترناشونال ولا عن تجريبي ولا عن آه، يعني آه، حكومي ولا خ- يعني كل ده يعني السؤال يبقى اصعب لو احنا ه- هن- هندخل ايه يعني ازهر ولا هندخل آه، تجريبي و- و- والسؤال الاهم من ده هل هو يصلح يعني هي الفكره لما يكون السؤال اشمل واعم بس يعني بنحتار ندخل امتى يبقى عندنا ثلاث اسئله مهمه امتى ندخل الولد ده محتاج اختبار ذكاء علشان نشوف العمر العقلي والعمر الزمني بندخل بالعمر العقلي مش العمر الزمني ويفضل انه يدخل كبير بدون تفاصيل السؤال الثاني طب يدخل ازهري ولا يدخل حكومي عربي عادي ولا يدخل لغات او تجريبي او اي مدرسه تانية ده يتوقف برضه على اختبار الذكاء علشان نشوف نقاط القوه ونقاط الضعف ونشوف النصف الكروي الايمن والنصف الكروي الايسر وذكائه فين وهو هو- هل هو عنده استطاعه يدخل ازهر من البدايه ولا بدل ما ندخل ويبقى في صعوبة طول الوقت ويبقى في مشكلة ويرسب ويبقى آه، آه، يعني في ضعف في ال- يقدر على اللغات ولا ما يقدرش ده جزء مهم إنما إذا كان يعني حكومي وخاص فالمسألة هنا الحقيقة يعني إذا كان ال- ال- الفترة اللي فاتت دي كلها خلال السنة- 30 سنة وأكتر ما فيش تعليم ما اهتمام قوي بالتعليم الحكومي ويعني ال- ال- ال- اللي يدخل مدرسة حكومية يبقى يعني سبة لدى البعض تعتبر سب برغم ان احنا اتعلمنا فيها وكل الوزراء اتعلموا في المدارس الحكوميه يعني يعني يعني ما فيش مشكله بس هو ربما بس مساله اداريات واهتمام وما شابه يعني المدرسه الخاصه المفترض انها بتبقى اغلى في ال- يعني الفلوس بتاعتها عشان بقول لحضرتك لو في استطاعه ماديه ما فيش مشكله بتبقى منظمه اكتر بيبقى فيها لبس آه، خاص آه، شويه بيقول عيال يعني بحض- بقدر المستطاع في نظافه بيبقى في ميزانيه اعلى شويه لان مصاريفهم اعلى فبيهتموا مثلا ب يعني ال- ال- ربما المنهج هو هو التعليم هو هو لكن ربما بعض المدرسين يقدروا ينتقوهم بشكل افضل ربما يعني ان شاء الله حتى لغايه الحمامات تبقى انظف يعني يعني عايز اقول الاهتمام بالمنظومه كلها قدر المستطاع بتبقى فيها جديه شويه بيبقى فيها ضبط وربط بيبقى فيها آه، ولكن البعض احيانا يستغل بقى المساله خاطئ ويبقى فيها نجاح ويبقى فيها غش علشان تلاقي المدرسه ما شاء الله يقول لك نسبه نجاح 100% ايه يا عم يعني ايه 100% مفيش حاجه اسمها كده يعني قول لي 80% مثلا اقول لك ماشي مفيش مشكله يبقى دي نتيجه واقعيه ومنطقيه لكن تقول لي نسبه نجاح 99 و100% يبقى انت كده بتغشش وبتطلع ودي مصيبه لانك انت هتطلعه كده وتصدمه لما يكبر يعني فبالتالي يعني الحقيقه يعني يعني انا شايف الوزير بيجتهد ما شاء الله عليه ربنا يبارك له يعني وزير التربيه والتعليم آه، رائع الحقيقه وبيجتهد و- و- و- و- والى اخره فاحنا ان شاء الله مش هيكون في فرق قوي ما بين العام والخاص باذن الله لكن اذا يعني لقينا في مشكله ومش عايزين ياخدوه للسن وكده يبقى احنا مالناش آه، آه، يعني ما عندناش حرج ان احنا ندخل مدرسه آه، خاصه ونقدر ان احنا نواظب معاه لكن في الاول وفي الاخر انا محتاج القران يكون موجود معاه احنا مش ازهري فالمفروض ان يكون في شيخ موجود بشكل دائم للاولاد صيف وشتاء بحيث انه يستمر على طول على طول علشان يلبس حضرتك ووالده تاج الكرامه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام خديجه اتفضلي يا فندم.
آه، لو سمحت يا دكتور أنا يعني أنا تقريبا مشكلتي زي الأخت اللي قبلية على طول بس يعني في م- اختلاف شوية أنا ابني دخلته السنة اللي فاتت هي برضو نفس السن الولد خمس سنين وعلى شهر عشرة يبقى خمس سنين وتسع شهور اه آه، ده هو كان في مدرسة خاص السنة اللي فاتت KG 1 آه، طبعا السنة دي آه، يعني آه، هي أخته كبيرة في برضه في مدرسة خاص بس أزهري اه اخته ما شاء الله يعني ماشيه انا لما دخلت المدرسه اللي هو كان فيها دي هي مدرسه خاص اسلاميه عاديه بس مش ازهريه مهم.
ما عجبتنيش فقلت هبقى انقله مع اخته في الم- اللي هي اللي هي فيها الازهري مم.
جيت لما جيت انقله آه، هم رفضوه عشان كبير قالوا لي لا ده يدخل عندنا اولى وهو كان already ما دخلش دي مدرسه حكوميه نعم مدرسه حكوميه لا خاصه خاصه اه بس خاصة أزهري.
بياخدوا أحيانا من ثلاثة ونص ومن أربعة أنا ما عنديش مشكلة أنا بتكلم عن الحكومة خاصة ده ممكن يكون سيستم مدرسة نظام مدرسة آه.
لكن مش نظام آه، دولة
ما هو بقى المشكله اللي حصلت ايه انا جيت آه، دخلته يعني قدمت له في مدرسه حكومه جنبي اه المشكلة ان المدرسة دي يعني محطوطة في مكان يعني انا بسمع ان المدرسين فيها ممتازين بس محطوطة في مكان يعني مستوى بيئي سيء جدا مهم.
جدا مهم.
آه، فانا الصراحة من من اول شهر ستة وانا في صراع شديد جدا مش عارفة اعمل ايه فهل انا اخليه يكمل يعني في المدرسة دي مثلا عشان خلاص already دفعت خلاص تبرع فيها واخليه يكمل ال KG دي المدرسة اللي هي مدرسينها كويسين بس ربما المستوى مش قد المستوى كده البيئي لا هو المستوى البيئي صعب قوي اه قوي قوي يعني انا مم.
شفت منها اطفال يعني يكاد يكون زي بلطجيه مم. مم.
ففي قالوا لي كملي فيها ال KG 2 دي عشان انت خلاص دفعتي التبرع ومش هينفع اني اسحبه وبعدين يبقى انقلي يعني مدرسه تانية وفي حد تاني قال لي لا انت كده هتغيري للولد ثلاث سنين في ثلاث مدارس وهو لسه هيدخل اولى فانت كده هتاثري على الولد فانا قلت يعني فسالوا أهل- اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مهم.
فهل انا فعلا كده هاثر على الولد آه، نفسيا وهل الافضل زيها زي ما انا قلت زي ما انا دلوقتي سمعت من حضرتك ان لازم اعمل له اختبار ذكاء لان كده انا خلاص الخيار ب- بقى قدامي ضيق خلاص تقريبا باب التقديم خلاص هيتقفل وكده اللي فاضل قدامي يا خاص يا تجريبي فهل مو- ادخله تجريبي لا ده لازم اختبار ذكاء لأنه تجريبي الحقيقة برضه محتاج يكون آه، يعني آه، في قدرات عنده عالية شوية لأنه بتبقى الأمور برضه صعبة شوية وبيبقى فيها ضغط شوية فمش أي حد طب بيقدر على انا تجربة هقول لحضرتك كمان حاجه فيه زياده مم.
هو كان في ح- يعني مش تلعثم ولا تهتها مم.
بس بيكرر الحروف لا ما بص دول- بقى يعني اذا كان بصي علاقه آه، ايا كانت مشكله اللغه اه فمشكله اللغه دي بتبقى يعني, هو يعني دلوقتي اوريدي بياخد جلسات تخاطب ما انا بقول لحضرتك يبقى يبقى مساله ال- التجريبي واللغات بالنسبه له اتصور كده من غير اختبار الذكاء بتبقى الامور صعبه شويه واخده بالك على اعتبار انه ال- ال- التجريبي واللغات بيبقى محتاج درجه ذكاء في الاستدلال اللفظي في النصف الكره والايسر عاليه شويه وبالتالي اللغه برضو بتبقى مسؤوله آه، من خلال النصف الكره والايسر طيب، فبتبقى هنا في ممكن مشكله حضرتك ولكن تشخيص ولكن للدكتور؟
ولكن ربما يكون في آه، يعني آه، آه، عيب كده بالمعنى الدارج عيب في الميكانيكا يعني لا عيب هو في الدكتور الاعضاء هو ابني المش- المشكله ان هو بيقول لي ان الموضوع عنده ارادي مش لا ارادي هو الولد مع الدكتور آه.
ما بيتهتش نهائي نهائي ربما نفسي ما هي كده يبقى نفسي يبقى المساله آه.
مش مجرد هو بس بيقول لي عضوي.
الولد ذكي جدا ع- ما انا عشان كده محتاج انه يبقى احيانا برضو الاذكياء احيانا برضو بيحصل عشان كده الاختبار هو اللي بيحسم كل حاجه احيانا ال- ال- الاذكياء بيبقوا حساسين جدا جدا لمشكلات زواجيه لمشكلات حواليهم لمشكلات غيره لمشكلات خوف لخيال واسع فده بيخليهم اكثر زي ميزان الذهب حساسين لكل ال- ال- ال- المشكلات اللي حواليهم وبالتالي بيتفاعلوا معاها آه، وبالتالي ده بينعكس على حالتهم النفسيه فبيبقى في مشكله الانفعال يقلل من يعني ال- استثمار اللغه بشكل آه، طيب جيد ارجوك يعني يا دكتور حضرتك بس يعني عشان ه- عشان هقفل بس عشان ما طيب.
اعملش قلق احنا دلوقتي يعني انا بس موضوع ال- المدرسه هل آه.
أ- يعني اجازف واخليه السنه دي ولا لا يعني وبعد أنا كده ألحقه هندخله ايه دلوقتي؟
احنا احنا مساله تجريبي او غير تجريبي قلنا هنحسبها باختبار ذكاء آه.
لكن بعد كده هندخله ايه طب المدرسه دي ما كملش فيها ما دام بيئتها كده
شوفي لو لو آه، في استطاعه انك انت آه، طالما شايفه البيئه دي كده لان الولد طبعا يعني خلال السبع سنين الاولى بتتشكل الشخصيه خلاص بتتشكل الشخصيه فان كان عندنا استطاعه وان كان عندنا آه، يعني في الامور آه، آه، ما فيهاش مشكله هندخله مدرسه ايا كانت المدرسة الثانية ما فيش مشكلة ان الولد يغير وهيغير يعني اسبوع واحد يكون اخذ على زمايله التانيين وعمل تواصل معاهم لو اقدر ان انا انقله لكن ك آه، آه، لان بالاكتساب دلوقتي وبامتصاص المعايير واستدخال المعايير السيئة بالنسبة للاولاد بتبقى هنا مشكلة لانه كمان يبقى في صراع ما بين معايير المدرسة والمعايير عندكم يعني وارجو ان احنا ما نعممش الاحكام يعني ارجو انه يكون الحكم يعني آه، المدرسين قالوا اولياء امور تانيين قالوا آه، في ناس فعلا يعني آه، واخدين يعني ال- الاتجاه كده فعلا سلبي لكن ما يكونش اتجاهك من ولد او اتنين او تلاتة او رحت مره شفت خناقه مثلا في مدرسه او بتاع وشفت ولد كان عنده مشكله ما ربما اضطراب فرط حركه او غيره فما اقدرش انا اعمم على المدرسه لانه هنتكلم عن حي وحمايه كلها يعني كل بلدنا كده يعني في احياء كتيره جدا الحقيقه آه، هو هو ده المستوى اللي كان خلال الفتره اللي فاتت دي كلها ما كانش فيه اهتمام لا بعشوائيات ولا بغيره ولا بغيره يعني فارجو ان احنا ما نحاولش نحكم حكم ربما يكون حكم خاطئ فارجو ان نستبين الامر و- و- ونتاكد ان كان بالفعل انه في مستوى آه، سيء خلال المدرسه فانا عندي الجزء التربوي اهم من الجزء التعليمي في هذه المرحله من سن الطفل يعني اخد فاصل وارجع لحضراتكم
حورس تي في شوب دائما معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وعرض جديد عايز اقول لك يا تامر ان اي عروسه مقبله على الزواج وتفكر ان هي تجهز نفسها تيجي تفكر تقول لك انا هجيب ميكرويف هجيب البوتاجاز بتاعه باربع عيون او بخمس عيون وكمان لازم تكون الشوايه تكون كبيره جدا عشان يديك الروم بتاعنا لما تفكر تشويه وبعد كل ده تقول لك كمان هفكر ان انا اجيب غساله الاطباق تخيل يا تامر كل الكم دي من الاجهزه تفكر العروسه تجيبه عشان تستخدمه داخل المطبخ لكن المنتج النهارده موفره بيقول لك انسي كل ده هنوفر لك في الميكرويف والبوتاجاز وكمان غساله الاطباق كل ده هتوفريه مع الحله دور يا تامر من النهاردة هتكوني محترفة أيوة هتكوني محترفة يعني هتحمري وتشوي وتطبخي وكمان تسلقي كل ده مع دورة digital يعني مش بس كده يا تامر مش بس ان انت تقدري تطبخي بسرعه في وقت اقل مجهود او انت متخيلاه لا ده كمان انت بتفيدي بيتك وبتفيدي اسرتك أعزائنا المشاهدين وبعد ما عرفنا قد إيه إن الدورة الذكية وفرت لنا أجهزة كتير وفرت لنا في الوقت وفرت لنا في المجهود هنطلع فاصل ونتعرف على دورة أكتر ونرجع لكم تاني بسرعة عارفة كم واحدة اتأخرت وهي بتجهز الفطار في رمضان؟ عارفة كم صنف هتبقي عايزة تعمليه قبل الفطار وباقي كم ساعة على الفطار؟ عارفة كم المشاكل الصحية زي الدهون والوزن الزايد وارتفاع نسبة الكوليسترول واللي ما بناخدش بالنا منها في أكلنا خصوصا في رمضان. طيب مساحة المطبخ وأجهزته الكتيرة مغلباكي ومش بتسعفك وقت الزنقة؟ طب نفسك تخرجي شوية بره المطبخ؟ من النهاردة مفيش مطبخ فليفر ويف هي المطبخ ايوه فليفر ويف هتسخن وتشوي وتسلق وتقلي وتحمص وتحمص وتسوي على البخار وبتعمل احلى cakes واطعم بيتزا مع فليفر ويف هتقدمي لاسرتك كل الاكل اللي بيحبوه وبطريقه صحيه لانك مش هتستخدمي معاها ولا نقطه زيت مع فليفر ويف تخلصي من الكوليسترول والزيوت والدهون اللي بتسبب امراض كتير فليفر ويف حلت مشكله الوقت لانها اسرع ثلاث مرات من طريقتك القديمه في الطبخ وكمان اكلك هيبقى من الفريزر للحله على طول ده غير انها بتسوي اكتر من صنف في وقت واحد اما بقى الحلويات فمش هتعمليها غير في فليفر ويف وعشان فليفر ويف بتحبك ريحتك من هم النظافه فليفر ويف هتغسل نفسها بنفسها وكمان هتقوم بعمليه تعقيم على اعلى مستوى وطبعا انت دلوقتي عايزه تعرفي ايه السر اللي ورا فليفر ويف بتعمل كل ده ازاي وخايفه تكون هتستخدم اشعه ضاره زي اللي في الميكرويف لا ما تقلقيش واطمني خالص لان فليفر ويف بتستخدم تكنولوجيا ضخ الحراره من خلال المروحه المثبته خلف السخان التي تعمل على توزيع الهواء الساخن والحراره المباشره بشكل جيد ومكثف يشمل جميع اجزاء الطعام من الداخل والخارج والاهم من كده سهوله الاستخدام وده عن طريق ضبط الوقت والحراره من خلال الشاشه الديجيتال دي واللي هيسهل على كل افراد اسرتك استخدامها حتى الاطفال كمان لان فليفر ويف امان امان السعه 17 لتر وضمان سنه كامله الحله دي مصنوعه من زجاج حراري امن لا يتفاعل مع الاكل وكمان شفاف عشان تراقب الاكل وهو بيستوي والحله المعدنيه دي لزياده مساحه الحله اما الرفين دول فعشان تقدري تطبخي اكتر من صنف في وقت واحد وفي معاها كمان صينيه للتسويه على البخار وصينيه تانية للمعجنات والبيتزا اما المقابض دي ما تخافيش منها ما بتسخنش لانها بتعزل الحراره اقول لك حاجه مش هتصدقيها فليفر ويف سعرها 399 جنيه بس خلوا بالكم السعر ده لاول 50 متصل وبس للحصول على هذا العرض اتصلوا حالا على صفر عشرة عشرين مية واحد وخمسين خمسمية وحداشر أو خمسة وعشرين تمانية وعشرين تمانية وتمانين عشرة ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع حل الدوره الذكيه ب 399 جنيه اعزائي المشاهدين وعلى ارقام تليفوناتنا اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه بسرعه نرفع سماعه التليفون ورمضان هيكون مميز معانا رمضان فعلا يا تامر لازم يكون مختلف السنه دي بالنسبه لنا مع الحله دوره بتاعتنا زي ما قلنا الحله بتاعتنا في اكتر من ميزه بالنسبه لنا موجود حله البيتزا بتاعتنا او الفطاير بتاعتنا بتكون من التefلون عشان تبقى ما تلزقش فيها الاكل بتاعنا مش بس كده كمان بنتكلم على ال- الجزء برضه الصينيه للخضار السوتيه وزي ما انتوا حضراتكم شايفين مش بس كده عايز اقول لكم لو احنا حطينا الجزء ده كده يعني انا اقدر ان انا الخضار السوتيه بتاعي واقدر احط برضه اشو فراخ او اشو لحمه يعني مش حاجه واحده انا اقدر اطبخ حاجتين او ثلاث حاجات كل ده بيوفر في الوقت والمجهود بالنسبه لي مش بس كده في برضو الجزء ده برضه عن لسه الاشوي الكفته بتاعتي اكتر من ميزه كمان بالاضافه للدعامه بتاعتي يا تامر يعني انا دلوقتي عندي حاجه صغيره هستخدم من غير الدعامه بالشكل ده لو انا عندك عندي كام؟
حميره ديك رومي هقدر احط الدعامه بتاعتي عشان استخدم الديك الرومي بتاعي اكتر من حاجه بتوفرها لنا الحل في الطهي ال digital وفي نهايه حلقتنا بنشكركم اعزائي المشاهدين وبنشكرك يا اسلام شكرا ليك يا اسلام شكرا ليك يا تامر وشكرا لاعزائي المشاهدين مع دوره digital حل ذكي حله ذكيه عرض ذكي ب 399 جنيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حورس تي في شوب قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الله أكبر الله أكبر اتصل الآن من أي محمول على 59 90 أو من أي خط أرضي على 0903516 وحمل برنامج الأذان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية ومع حلقة اليوم استشارات تربوية أستمع فيها إلى استشارات حضراتكم حول فنون تربية الأبناء والمراهقين طيب أخذ اتصال طيب آه، من الرسائل اللي أنا أحب أوجهها النهاردة يعني رسالة للشعب المصري الكريم والطيب الحقيقة أنا عايز في ظل الظروف اللي فاتت دي يطمئن يطمئن احنا عندنا يعني في أفكار لا عقلانية وأفكار غير منطقية لما بيجي لنا شخص مضطرب أو قلق أو مكتئب أو خايف أو ما شابه وكأننا أجسد الحالة المصرية في شخص ما والمفترض ان هو يبقى قاعد قدامي بحيث ان انا اخفف من وطأة القلق او الاكتئاب او الاضطراب اللي هو فيه بلاحظ ان في افكار غير عقلانية بتبقى في دماغه مبالغة زيادة جدا جدا في الخوف وفي نفس الوقت شايف الدنيا وكأنها سواد في سواد ولكن الحقيقة في يعني مطمئنات كثيرة جدا جدا لابد ان احنا ننظر للمشهد بواقعية ومنطقية وتفكير عقلاني ونبعد تماما عن التفكير السلبي والتفكير غير المنطقي والتفكير اللاعقلاني اللي بيخلينا نشوف الصورة سودة وبعدين نبدأ نخاف لان انا مشفق اليومين الحقيقة دول على الناس اللي عندها قلق عندها اكتئاب عندها مخاوف عندها وسواس عندها عندها كل دول اليومين دول في ظل هذا الجو من الشحن يعني بيضطربوا اكتر بيبقى عندهم مشكلات اكتر علشان كده قلبي معاهم علشان كده انا مهمتي ان انا اخفف عن الشعب بشكل عام وبعدين نفكر بشكل عقلاني تلاقي الدنيا في امل وتلاقي في يعني جانب سلبي بس كمان في جوانب كتيرة جدا جدا ايجابية علشان كده بقول اطمئنوا وتفائلوا بالخير تجدوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي ازيك يا دكتور الحمد لله بخير الله يكرمك يا دكتور آه، أنا عندي ابني عبد العزيز عنده ثلاث سنين ايوه ما بيبطلش سرير هيقعد على طراز ايوه يعني لو شاف أي حاجة في إيد أي طفل لازم يجيبها لو أنا معرفتش أجيبها يقعد بقى يمسك شعر ده يعني يبهدلني وسويد بطريقة فظيعة و- بص بيعيط على أي حاجة والعياط بقى بالصريخ جامد ويفضل يتمرغ وي... وي... ويلطم ويعمل في وشه تمام يعني ده مبهدلني من ناحيه العياط بس بصراحه هل عنده ولو شاف اي حاجه مع حد عايز ياخدها باي طريقه هو ترتيبه في اخواته الكام يا اختي ترتيبه في ال- اخواته الكام رقم كام الاول لا ده الثاني هو ده اول طفل ليا اه الاول يعني مفيش غيره يعني لا اه
بس مبهدلني يا دكتور اصلا والله العظيم مبهدلني هو هو يعني جه بعد ال- الزواج بكام سنة يعني باربع سنين كده مم. انا بسألك السؤال لانه آه، احيانا بيبقى فيه تدليل الحقيقة ليه آه، علشان جه متأخر فبيبقى فيه تدليل شوية فيعني ناخد بالنا ان هو يعني الدلع الزيادة هو اللي بيخلي الاولاد يعني ايه يعني يبقى هذا السلوك موجود معاهم يعني طيب هل حضرتك عصبية جدا ايوه عصبيه يا دكتور تمام ال- العلاقة الزوجية أخبارها إيه يعني كويسة متوسطة آه لا هو بابا لا هو بابا في السعوديه وانا قاعده هنا في مصر مع اهلي وكده آه الأب مسافر يعني امم بس بروح يعني كل فتره وكده كل فترة بس يعني يا دكتور- حضرتك كده قاعدة لوحدك لكن مش قاعدة مع الوالد والوالدة يعني لا قاعده مع ابويا وامي آه قاعدة في معاهم يعني العيله وكده اه يعني لما بيربوا بسافر معاكي يعني.
بسافر لجوزي يعني كل اربع شهور كده آه آه آه
فيا تمام.
دكتور بس والله العظيم مبهدلني من ناحيه العياط ده وبيعيط بالعياط اللي هو بقى ي- صريخ
طيب آه هل عنده أي متاعب عضوية؟
ويتملي يهي اه يتملي يجيله دور برد على طول باستمرار بكحه حساسيه
طيب آه لأنه أحيانا برضو الأولاد ممكن يستخبى الألم العضوي وما يعرفوش يعبروا عنه باللغة وبالتالي آه، مجرد ان هم يعيطوا على اي سبب من الاسباب فارجو ان حضرتك تراجع الطبيب برضو ونشوف الاسباب العضويه ونعالجها آه تماما يعني طيب طب يا شكرا دكتور طب المشكله ان لما بيشوف اي طفل بيجي لنا مم.
ان بيمسك في الحاجه اللي هي في ايده ويبقى عايز ياخدها باي طريقه وحاجته هو ما بيرضاش يديها لاي حد
ايوه يعني ما بيرتاحش الا لما اجيب له زيها ويخليني اروح واشتريها له طيب لو انت مثلا انتم خارجين مثلا في حديقه او خارجين في مكان يعني ممكن يقعد مثلا آه، خرجتوا خمس ساعات وليكن مثلا من 10 الصبح لغايه الساعه 2 مثلا ولا الساعه 1 هل في الفتره ده يعني هو انتم بتخرجوا وبعدين بيجري بتلعبوا معاه ممكن يعيط في الفتره دي ولا ممكن يبقى ساكت مفيش مشكله
مش فاهمه يا دكتور يعني ان انا يعني لو أطلع هو بيه برا خرج يعني؟
لو هو خرج واتحرك مثلا في حديقة او غيره هل وقتها برضه يعيط ولا ممكن وهو يعني بيلعب وبنلعب معاه ساكت مفيش مشكلة لا بيلعب ساكت بس بيعيط على كل حاجه في ايد اي طفل اه يعني لما يكون في حاجة في الطفل يعيط بس يعني بيعيط لحد ما ياخدها مم.
واي حاجه يا دكتور عايزها وما جبتهاش ليه بيمسك يعني شعر ده ب- وضرب بقى ايوه ايوه ايوه وما بيسيبش شعر ده الا لما يهدى يعني انا بضربه بصراحه ما بيسيبش شعر ده غير لما يهدى خالص خالص يروح سايبه ب- تدريجيا كده و- وطبعا طبعا لما آه بتضربيه والدك ووالدتك بيزعقوا لك جدا يعني هم بيربوا معاكي في الوقت ده اه يعني انت وهو زمايل
ايوه بابا وماما بيربوه اخوات كمان يعني لو جيت انا ضربته ما شاء الله، يعني أمي أول كمان واحدة في بتشده فريق مني.
تالت بيربط.
ولو جيت لو جيت عاقبته ولا حبسته في اوضه عشان ما يعملش كده ويبطل الصريخ ده وده كله مم.
ماما تروح فاتحه الباب وتروح جايباه ومطلعاه وتفضل تحايل فيه وتشيله صحيح عايز صحيح ايه طب وانا اجيبه لك آه، اجيب لك ايه طب عشان تسكت تمام تمام بتحايله باي حاجه تجيبها له واضح لحد ما هو الصوت.
خد على كده واضح يا اختي هرد على حضرتك شكرا لاتصال حضرتك شكرا طيب يعني آه، هو الحقيقه كان يهمني ان انا اسال اكتر من سؤال يبقى عندي عندي كذا آه، سبب يعني دايما يا جماعه لما نفكر في المشكله اول حاجه قلنا الولد سنه كام مهم جدا جدا لانه من 2 ل 6 مثلا ده قلنا دايما العصر الذهبي النمو الع- الانفعالي والنمو الحركي والنمو اللغوي فالنمو الانفعالي بيبقى وقتها فيه غيره وبيبقى غريزه الملكيه عاليه جدا جدا وفرش بين حاجته وبين حاجات الاخرين وبنقول حاجاته كلها تبقى حاجاته وحاجات الاخرين حاجاته وما عندوش لسه فرق بين ملكيته وملكيه الاخر يعني آه، بنبص للسن بنبص لترتيبه وسط اخواته وبنشوف بنبص كمان احيانا ليه زي السؤال اللي انا سالته كده يعني من بعد الزواج ميلاد الطفل كان آه، آه، بعد قد ايه كان بعد اربع سنين يعني بعد اربع سنين ففي الحاله دي تمام بيبقى الحقيقه في خوف عليه زياده بيبقى في تدليل زياده بيبقى في تلبيه لكل رغباته ودي بتبقى مشكله الحقيقه التدليل الزايد زيه زي القسوه الزايده الاثنين بيبقوا يعني آه، ليهم نتائج آه، سلبيه بيتعلم طبعا العناد وبيتعلم بعد كده حتى الاعتماديه على الغير وما شابه يعني يبقى احنا عندنا كذا سبب انه لما جه متاخر فضلنا ندلل فيه نلبي له اغلب رغباته او كل رغباته لما آه، تصور انه الحياه ملكه وان ده طبيعي جدا ان كل حاجه ياخدها وبالتالي هنحاول قدر المستطاع ان احنا نلبي رغبه وما نلبيش رغبه نلبي رغبتين ثلاثه وما نلبيش رغبة. يعني خلينا في البدايه ومتعود انه يلبخ كل خمس رغبات ويلبوا كلهم نلبي اربعه ونرفض واحده ثلاثه واثنين يعني اثنين كده يعني نحاول نوازن عشان نتعلم ان الحياه يعني آه، آه، آه، في حاجات آه، آه، من- ممنوعة وفي حاجات ممنوحة في حاجات بهذا ال- الشكل يعني فكرة بقى ان الجد والجدة بيربوا والاخوات كمان بيربوا هنا في مشكلة لان مفيش استقلالية والزوج مسافر فسفر الزوج مفيش ردع للولد مفيش ردع فهو حاسس انه مفيش حزم حاني يعني بلاش القسوة الزايدة والتدليل الزايد او الحماية الزيادة لكن الحزم من من الاب برضه بيوقف للولد جزء من الرغبات ووقف له جزء برضه من الانفعالات السلبيه ووقف له جزء من التدليل نتائج التدليل انه عايز ياخد كل حاجه وانه يبقى عدواني ويبقى عصبي عليكي ويمسك شعرك وبعدين انت عصبيه عليه وبعدين تضربيه وبعدين يبقى ده التفاعل اللي حاصل ما ينفعش حد برضه ممكن فكره انه حد مسكه من شعره وضربه هو بيضرب بنفس الطريقه آه، بالظبط يعني الجد والجدة بكل أدب وكل احترام وكل ذوق نفهمهم إنه لما آخد قرار ما ينفعش حد يكسره ما ينفعش يبقى في أكتر من حد بيربي الولد لأن ده اسمه تذبذب في المعاملة أو عدم اتساق في المعاملة فالولد وقتها يحصل له ما يعرفش فين الصح وفين الغلط لأن كل واحد ليه وجهة نظر وكل واحد ليه رأي وتبقي حضرتك والطفل وكأنكم زملاء بتتربوا على إيدين بابا وماما وبالتالي أنت دورك كأم ينهار بالنسبة له فبالتالي مش هتقدري تمشي كلمة عليه لأنك زميلة دلوقتي زي أخت صغيرة أو أخت كبيرة بالنسبة له وبالتالي هو بيضربك كاخوات لان في كبير بيربيكم انتم الاثنين فارجو انه لما تاخدي قرار بالمنع ما ينفعش حد يدي لما تاخدي قرار ان هو هتقعد في بلاش تحبسه في اوضه واحيانا اوضه ضلمه هتسبب له مخاوف وهيطلع عدواني اكتر وانتقامي وما شابه يعني لكن هتديله ظهرك ومفيش حد هيكلمه وفي نفس الوقت يبقى لما انت هتيجي تعاقبيه على ايده كده توصل له الاحساس لكن مش طبعا غير الضرب غلط يعني لكن اضربه مثلا على ايده ضربه كده ما فيش حد ينفع يكلمه بعد كده منعتيه من حاجه ما ينفعش حد يديله حاجه آه يبقى قرار واحد لازم توحدوا القرار جوه البيت لانه حضرتك بتمنعي في غيرك بيخرق القانون وبيديله حاجات ده حتى على المستوى قدام شويه يبقى عنده دايما كل قانون ليه ثغره ودايما كل حاجه يقول لك لا ما اصله في انواع في حلال وفي حاجات بهذا اصلها مش حرام اصلها مكروهه ونفضل طول الوقت في قرارين جوه الانسان حتى لما يكبر فيعني قدر المستطاع هبدا ادربه على ان دي حاجاته ودي مش حاجاته ما ينفعش حد يدخل بحاجه وياخدها منه كل ما قلت نديله وعد ان احنا بالفعل هننزل ونجيب له حاجه لما نديله وعد ونجيبها له ومش كل الحاجات هو هيهدى وهشتت انتباهه وهتجاهل بعض الحاجات واحاول برضو ان انا يبقى في جزء من اللعب معاه جزء من الخروج لانه احيانا برضو يبقى قاعد متضايق كل ده هنحاول نخفف من حدة الموضوع طيب اخد الاتصال السلام عليكم الاخت امة الله اتفضل يا فندم السلام عليكم طيب آه مسألة يعني أحيانا بيجي له دور برضو أحيانا بيتعب زي ما قلت لحضرتك أحيانا الأولاد يستخبى الألم العضوي في الألم النفسي ويعبروا الحقيقة والكبير بقى يعبر بالألم العضوي عن الألم النفسي لأنه عارف يعبر وعايز يجذب انتباه الآخرين لكن الصغير ممكن يبقى عنده مشكلة عضوية وتلاقيه بيعيط وبيصوت على أي شيء هو بيعيط لألم داخلي لكن هو مش عارف يعبر عنه وبالتالي احنا ما نبقاش فاهمين نفتكر انه علشان حاجات آه تانية يعني آه محتاج آه يعني آه احنا قلنا ثلاث آه سنين يبكي على طول الاول اه, آه طيب اخد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور صالح معايا حضرتك اه اتفضل يا ام احمد اتفضل اهلا بحضرتك لو سمحت يا دكتور كنت عايزه استشيرك عن عن حاله احمد عندي احمد عنده ست سنين ستة
ست سنين بالظبط يعني تمام
حضرتك يا دكتور انا بعاني جدا منه في ال- في المذاكره يعني يعني هو مخلص حاليا KG 2 ورايح اولى ابتدائي تمام يعني هو مشكلته إن- يعني هو انا كشفت له عند دكتور اطفال قال لي ان عنده فرط حركه بيتحرك ك- كتير خالص يعني تمام فلما ب- باجي اذاكر له هو رافض فكره المذاكره اصلا يعني لما بقعد معاه عشان اقعده على الكتاب عشان يذاكر مثلا مم.
عشان احفظ له صنف او اي مذاكره او كده مم.
يعني هو رافض انه يقعد اصلا على الكتاب يعني هو كون انه يقعد ده بالنسبه له عقاب يعني ويعني اضغط عليه جدا عشان اقعده يعني مش بيركز معايا خالص بتقعدوا فترة قد ايه يا ام نفس احمد الحكايه بيشتكوا لي ان هو مش بيركز بتقعدي فترة قد ايه يا ام احمد فترة قد ايه معاه يعني يعني احنا ممكن نفضل اللي الواجب مثلا ممكن يحل فيه طول اليوم من انه ما بيكملش خمس دقايق على الكتاب وبيجري واروح اجيبه وهكذا طب مثلا اكل ما ازهق اسيبه طب نص ساعه طب العب نص ساعه ونرجع تاني يعني احنا الواجب ده عشان نحله بنفضل مثلا اليوم كله من بعد مثلا ما بيرجع للحضانه لحد مثلا ما- ما خلاص هينام واحنا في حكايه الواجب مش رافض هو فكره المذاكره مش حاببها اصلا ووديت كشفت كشفت له عند دكتور اطفال قال لي هو ذكي جدا قال لي طب هل بس هل عنده انيميا او اي حاجة نعم عنده انيميا
هو كان عنده انيميا بس انا الحمد لله على كتاب وتابعت الموضوع ده وحاليا الحمد لله ما عندوش
تمام وبرضه مشكلته يا دكتور انه عنيد جدا معايا في البيت مع اني انا مش مش مدللاه ولا حاجه يعني يعني انا دايما لما بيغلط بعاقبه مثلا بحرمه من الحاجات اللي بيحبها مثلا احرمه من مصروف عملت له اختبار ذكاء قبل كده يا اختي لا بصراحه اختبار ذكاء ما عملتلوش طيب هرد على حضرتك ان شاء الله ارد على حضرتك باذن الله طيب يعني اول حاجه آه، يكون في اختبار فرط حركه علشان نتاكد بالفعل اختبار فرط حركه انه عنده فرط حركه او ما عندوش فرط حركه فلو كان عو- ولا يعني في فرط حركه وانت نقص انتباه وفي اندفاعيه بيبقوا الثلاث حاجات هل حاجتين بس يعني ADHD نقص يعني فرط حركه ونقص انتباه واندفاعيه ولا ADD بس ما عندوش فرط حركه لكن عنده نقص انتباه واندفاعيه عنده ايه بالتحديد وايه اعلى حاجه وايه اقل حاجه وبالتالي محتاجين ان احنا من خلال الاختبار نقول ده في درجة ما لا ما عندوش فرط حركة في درجة ما لا عنده بس بسيط أو متوسط أو شديد فإذا كان درجة فرط حركة شديد لا في الحالة دي هياخد دواء يعني متوسط أو بسيط أو ما عندوش يبقى محتاجين إن إحنا في الحالة دي طبعا أنت شايفة برضو إنه مفرط الحركة لكن هي مش مرضية هنحاول قدر المستطاع إن إحنا بعض الأكلات خلاص الحاجات بتاعت الشارع كلها والملونات والملوثات والحاجات الساقعة والشوكولاتات الكتير والقعدة قدام الكمبيوتر والتلفزيون كلها بتهيبر الأولاد وكلها الحقيقة يعني وجد إن لها علاقة بإنها بتزود فرط الحركة بالنسبة للأولاد بعد كده أنا محتاج اختبار ذكاء علشان يقول لي يعني آه، آه، درجة ذكائه قد إيه هل في المتوسط هل تحت المتوسط هل بطيء تعلم هل ضعيف عقل مستوياته هل آه، فوق المتوسط آه، يعني آه، ذكي ممتاز عبقري طيب ده درجة كلية أعرف الدرجة الكلية فين وبالتالي أقدر أقول لا هو دي قدراته فعايزين نحترم قدراته ونذاكر بطريقة معينة محتاجين نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عنده محتاجين نركز أكتر على أن نذاكر بالسمع ولا نذاكر بالبصر الذاكرة قصيرة المدى الذاكرة طويلة المدى الاستدلال اللفظ الاستدلال الكم الاستدلال مجرد البصري كل دي حاجات يبينها اختبار الذكاء وبالتالي أعرف مين هو إذا عرفت استطعت إذن لما أعرفه أعرف أتعامل معاه طيب بعد كده عملنا اختبار فرط الحركه وشفنا آه، عملنا اختبار الذكاء ونعرف قدراته بعد كده محتاجين ان احنا هنعمل له تدريبات ثبات حركي ازاي ان هو يثبت الاول وبعدين في ثلاث عمليات للمذاكره انتباه وتركيز وذاكره الانتباه بيستدخل من خلاله المعلومات والتركيز بيخزن المعلومات والذاكره بتستدعي المعلومات اذا انا محتاج تدريبات للانتباه السمعي والبصري واللمسي وتدريبات للتركيز السمعي والبصري واللمسي ومحتاج تدريبات للانتباه والتركيز البصري ده مهم جدا تمام يبقى كل دي تدريبات بياخدها علشان ارفع من كفاءة الاستقبال عنده وكفاءة تخزين المعلومات عنده محتاج ان انا برضو اشوف الذاكرة اخبارها ايه في تدريبات للذاكرة تدريبات للذاكرة السمعية والبصرية برضو آه، يبقى كده انا قلت كل التدريبات اللي موجودة اتأكد انه ما عندوش انيميا اتأكد انه يعني ما عنديش اي مشكلة آه، خارج البيت اتأكد انه ما عندوش مشكلة رفض للمذاكرة كعدوان اي مشكلات نفسية تانية دي محتاجة برضو تيجي في النص بس انا بتكلم بشكل مباشر على مسألة ان هو احيانا يرفض المذاكرة ويبقى عنده فرط حركة اذا محتاج التقييمات تتم الاول وبعدين التدريبات اللي انا قلت عليها لان المسألة مش مجرد ان انا هقعد معاه واضغط عليه لا محتاج اعرفه علشان اعرف هقعد معاه وقت قد ايه وفي نفس الوقت ايا كان يعني نوع التعليم ايه ممكن لا يطلع من حاجه يدخل حاجه حسب قدراته هو مش على حسب رغبتنا احنا يعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ازي حضرتك يا دكتور الله يبارك في حضرتك الله يكرمك لو سمحت يا دكتور معلش انا اسفة ال- حالة ابني عمر آه، فيها اكتر من آه، نقطة كده محتاجة الوقفة عليها بعد اذن حضرتك بس آه، هقولها لحضرتك كده اتفضلي يا اختي اتفضلي آه، اول حاجة يا دكتور هو عنده كام سنة الأول؟
كي جي 1 عدم التجاوب مع المدرسين هو كام سنه يا اختي هو خمسة حضرتك و... وكام شهر كده تمام ونص مثلا نعم ونص آه، لا خمسة وشهرين تقريبا وشهرين لان الشهر في المرحله دي يفرق يعني هو داخل ايه بقى هو داخل سنة حضرتك كام؟
آه، أزهر آه، خاص هو داخل سنه كام آه، داخل ك... بقى KG 1 لسه هو إن شاء هيدخل الله لا السنة لا هو لسه هيدخل KG 1 كي ولا 2 مستمع يا- وهيعيدوا له السنة تاني علشان هو بس طلع إن هو ناقص آه، أسبوعين ناقص اسبوع حلو قوي يعني يدخل كي جي 1 اه ده في منتهى الروعه ده في مصلحته ده رزق ليه والله وليك ان هم اه اخروه سنه ده يا ريت تفرحي بده قوي قوي قوي هقول لك ليه يعني تمام الموضوع ده قلقني جدا يا دكتور وكنت بدور على مدارس كتير بحيث ان انا الحق له السنه عشان يخش السنه الجايه على سنه اولى بس سبحان الله ربنا ما ارادش لا لا لا ده, ده ربنا بيحبه وبيحبك وهقول لك دلوقتي ليه طيب هستأذن حضرتك اقول لحضرتك النقط اللي عنده اتفضلي اتفضلي آه، هو عدم التجاوب مع المدرسين الا بنسبه معينه يعني يبقى عارف الحاجه وما يتجاوبش معاهم خالص آه.
وانا بذاكر له هو بفضل الله ماشي يعني على الم- على المدار بسم الله ما شاء الله كويس مم.
بيرفض يخش الحمام يا دكتور بنسبه 70% بالرغم ان هو بقى محتاجه على ده في الآخر البيت ولا في وما يرضاش المدرسة؟
خالص.
في البيت؟
يرفض يخش الحمام ده في البيت ولا في المدرسة الكلام في ده؟
البيت وفي المدرسه اه بنسبه 70% تمام العدوان الشديد على افراد الاسره وخصوصا الاب واخته ساره دي العدوان أخت أكبر وخصوصا على مني.
الأب اه آه.
آه، الاب هو عشان ما طول النهار بره فبيبقى طول النهار هو مشتاق له جامد فمش موجود مهم.
فبيصدق ان هو بيجي يوم الاجازه بقى ده ما بيسيبوش خالص من كتر ال- اللعب معاه بس لعب باسلوب عدواني عالي قوي اه يعني يلعب مع عدوان ب... ب... آه، لكن لكن ترمي بيحبه على كويس معاه يعني كتفك يقعد يلف بيه الشقه كلها ما يسيبوش الا بع- يعني بعد فتره طويله جدا العنف في اثناء اللعب بالضرب فيه ب... ب... بالكلام باسلوب عالي معاه انا رافضاه تماما فمش والده بيلعب هو وهو بيلعبوا مع بعض مثلا كاراتيه او يلعبوا مع بعض حاجة؟
لا مش كاراتيه بس اللعب التقليدي بالمكعبات يشله على كتفه يتحرك بيه في- في الشقه ي- يمثل يا ماما ان انت ميت وأح- يلا بنكفن الميت مهم.
بس بيتعامل معاه باسلوب عنف عالي قوي مم.
إيه، برضه في جزئيه برضه طول الوقت حاطط حاجه في بقه ما لقاش اي حاجه خالص يحط صوابعه إيه، ح- جزئيه برضه تانية يا دكتور طول الوقت ياخد ميه ويكبها على السجاد لدرجه ان انا خلاني شلت ال- السجاد والارض خليتها فاضيه خالص خالص ويرجع تاني يقعد يعيط يا ماما افرش الشقه يا ماما افرش الشقه مجرد ما افرشها ارجع لها لي كلها بالميه الجزئيه الاخيره يا دكتور وانا اسفه للاطاله ان هو يقعد عنده الاستفزاز الشديد آه، لافراد الاسره لدرجه ان هو يعني خلينا زي ما بنقول كده بالبلدي هنولع مجرد ما الانسان يوصل للدرجه دي يبقى هو حاسس بالانتصار يكون هي دي البدايه بقى اللي يزيد فيها اكتر تمام مش تكون دي, دي النهايه يكون دي البدايه بقى ان هو السلسله كامله طول الوقت كده استفزاز طول الوقت لدرجه ان احنا ما بنبقاش طايقينه تماما كلنا في ال- في البيت طب هو ترتيبه الكام بقى؟
هو الاخير يعني اللي قبليه عنده كام هو سنة؟
حضرتك انا معايا شيماء وساره وهو جالي بعد ساره ب 14 سنه اه اه اه اه اه ففي فتره بقى كبيره ومفيش يعني تواصل بينه وبين اخواته من اسلوب العنف بتاعه الشديد طيب بصي يا اختي كان في تدليل ليه قبل كده؟
نعم كان في تدليل ليه؟
من ناحيه الاب واخواته بس انا اللي حازمه شويه وماسكه العمليه
اه اه اه دي جزئيه برضه لسه كنا بنتكلم فيها فكره انه جاي بعد 14 سنه من اخواته وولد على بنات ففي تدليل فالولد حاسس انه يعمل ما بداله يعني اه ناخد بالنا من الجزئيه دي طيب آه، الرضاعه استمرت معاه قد ايه بقى آه، سنه ونص
كانت بالنسبه له مشبعه آه، وحاسه ان هو بدايه ان هو اتفطم حاسه دي بدايه ال- العند معاه لانه كان في- مش متقبله خالص الفطام
مش متقبل الفطام اه طب وليه فطمتيه على سنه ونص ما كملتيش سنتين زي ما ربنا بيقول ما ليه كانش بياكل خالص يا دكتور فكان آه، اقتراح من الدكتوره اللي ماشيه معاه في نظام العلاج بتاعه ان هو ن- نفطمه علشان ان هو يبدا ياكل غلط يا اختي غلط وكان- يعني غلط لحضرتك وللاخريات يعني ما فيش افضل من الرضاعه الطبيعيه افضل غذاء ووقايه وشفاء وما شابه طيب هرد على حضرتك هرد على حضرتك هو بيتضرب طبعا اوكي آه يعني الحقيقه احنا احنا انا ابشرك بس انه انه مجرد ما يعدي ان شاء الله يعني سن ست سنين هيخف شويه هيدخل في مرحله تانية مرحله الطفوله المتاخره هيبقى اهدى من كده باذن الله آه، مدرسة إن مسألة إن هو آه، يعني آه، رفضوه علشان شهر وهيدخل آه، لا دي بشرة أنا يعني حاجة جميلة جدا جدا إن أنا أفضل ده وأنا قلت لكم قبل كده إن أنا مدخل ابني يعني أزهري نموذجي كي جي 1 على سن خمسة وثلاث شهور تمام يعني إذن دلوقتي هو يدخل مثلا على سن خمسة وشهرين هيبقى رائع كل ما يكون أكبر جسما وأكبر نضجا عقليا واجتماعيا وانفعاليا كل ما ياخد انطباع أولي عن نفسه إنه كويس والانطباع الأولي يدوم وبالتالي المخ يعمل تعميم إنه شاطر أكاديميا فيبقى شاطر على جميع المستويات بعد كده يعني شاطر مهاريا شاطر يعني في إدارة الفصل وهكذا يعني ف- آه، نعمل اختبار آه، ذكاء برضو علشان نشوف هل هو يصلح لدخول الازهر ولا لا يصلح للاستمرار في الازهر علشان فكره عدم التجاوب مع المدرسين هل عدم التجاوب دي اللي مشكله ذكاء احيانا يبقى مرتفع الذكاء عندهم عدم تجاوب مع المدرسين زي منخفض الذكاء مرتفع الذكاء علشان الملل فبيبقى عدواني مع المدرسين او بيبقى لكن منخفض الذكاء بيبقى فيه احباط فبيبقى على- مفيش تجاوب اختبار الذكاء يحسم لي المساله نشوف هل هو يعني مرتفع الذكاء ولا منخفض الذكاء ولا ايه المشكله هنا مساله يرفض دخول الحمام برضو يعني ده جزء برضو فيه آه، تدليل آه، شويه ما ينفعش بالاكراه ولا بالاجبار بهذا ال- آه، الشكل لكن بالتدريب بالتحبيب بالترغيب واحده آه، واحده يعني برضه يلعب مع آه، والده لعب عدواني لان هو واضح انه 14 سنه والولد على بنات وبعد فتره فالاب الحقيقه ارتبط بيه فالولد ارتبط بيه لان الاب اللي هو بدا بالارتباط بيه واعتماد مرضي عليه فالولد اعتمد عليه اعتماد مرضي فيبدا إن ندرب الولد على الاستقلاليه بدل ما يبقى طفل اعتمادي يبقى طفل مستقل يبقى نبدا واحده واحده نخليه يستقل بهذا ال- الشكل يعني آه، حس- هلت واد- واضح حاجه في بقه لان هو طبعا سنه ونص يعني ست شهور الحقيقه اثروا على ال- المساله دي ما ينفعش ان انا اضرب له ايده او آه، آه، او اعنفه او اضربه لما يحط حاجه في بقه ناخد بالنا من المساله دي لما يجي يقع حاجه على السجاد محتاج انه يشاركنا في ان هو يشيل السجاد معانا ويطلع ينشره واخليه يشيله قوي واحمله عليه شويه اضغط عليه بحيث انه يبقى عارف ان هو عمل آه، مشكله المستفز لافراد الاسره زي ما قلت المفترض ان هو يبقى في حدود وفي قواعد وفي يعني اعمل له جدول تعديل السلوك الحاجات الحلوه اللي بيعملها ياخد عليها نجمه وياخد ربع جنيه والحاجات السلبيه هسيب في الاول هتغافل شويه بعد كده يبقى في حاجات والاب بدل ما يجي يدل يقرا الورقه اللي كتبتها الام طول النهار الحقيقه الوقت آه، انتهى سعدت بلقائي مع حضراتكم التقيكم ان شاء الله في الجمعه القادمه على خير جزاكم الله خيرا حسن المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تربية الأبناء تربية الأبناء